أن يحيا المرء ويختار وحوار الأمة يدعونا للخير وتحلو الأفكار والمسلم السلام عليكم ورحمة الله حلقة جديدة من برنامجكم دعوة للحوار النهاردة هنتكلم على مدينتي عمرتي هو مدينة العاشر من رمضان ومدينة الشيخ زايد من المعلوم مدينة العاشر من رمضان مدينة ضخمة زي مدينة 6 أكتوبر أما مدينة الشيخ زايد مدينة صغيرة مثل الشروق تقريبا يسعدنا أن يكون معنا المهندس مجد رجب رئيس جهاز مدينة العاشر أهلا بيك فندم أهلا بيك يا فندم نورتنا الله يخليك أيضا المهندس إبراهيم عبد الرب أبو النصر رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد أهلا بيك فندم اهلا بيك نورتنا.
ربنا يبارك لك يعني الاثنين صعبين صراحة يعني مدينة آه، صغيرة الحجم ومدينة كبيرة الحجم وصعب لكن- إلا ما جعله الله سهلا اللهم امين لكن آه، صراحة في كلا المدن سواء كانت كبيرة او صغيرة بها مشاكل ومشاكل كثيرة لا المدينة الكبيرة نافعة في السيطرة ولا المدينة الصغيرة نافعة في السيطرة لان في مشاكل تشترك فيها المدن بعضها البعض زي مشكلة آه، مؤخرا بعد الثورة حصل تعديات كثيرة نعم ومن الخارجين على القانون وحصل آه، آه، تعدي على الأرصفة وتعدي على أماكن العامة آه، مشكلة النظافة تفاقمت كثيرا آه، بعد الثورة في معظم المدن مشكلة تحويل آه، آه، آه، الوحدات ال- آه، آه، السكنية الإدارية أو وحدات تجارية يعني يعني أصبح الأمر النهاردة إن حد يفتح محل يعني يا ريت آه، مكتب دي- كمان دي- ده دي- موضوع آه آه بس و- بالنسبة للنظافة في المدن الجديدة يعني ال- المدن هي الجديدة أقل من الأحياء لكن في لا مشاكل لا لا يعني لا ما- يعني ما- مش مش زي المدن القديمة يعني المدن الجديدة فيها شركات نظافة ومتابعة وفيها نظافة ذاتية متفق معاك ولكن آه.
سلوك الناس نفسها بقى اتغير والشركات نفسها بقت امكانياتها قلت لا، يعني لا.
حتى انت كخلاص يعني الشروط بتأزمها.
أدعوك لزيارة العاشر وتشوف ال- يعني طيب احنا كان مستوى عندنا النظافة.
اصدقائنا ال- ال- المهندس علاء عبد العزيز والمهندس كمال بهجات والمهندس كمال فهمي والمهندس عم طلب وكانوا موجودين معانا في حلقه وكان اتصالات كثيره جدا بالنسبه للعاشر نبدا بالعاشر تمام وكانت الناس بتشتكي آه، من- في مدينه العاشر من آه، المقاهي والمحلات أيوة.
التي تعدت على ارصفه اه تمام دي واصبح ان دي آه، مشكله الناس بتنظر لهذه المشكله لان طبعا من حق المواطن يكون في رصيف يمشي عليه تمام ما هو لو ما لقاش رصيف يمشي عليه هيمشي على آه، آه، في وسط العربيات والسيارات يخ- يهدد آه، حياته ايضا آه، يعطل الطرق فاصبحت مشكله التعدي على الارصفه في العاشر والكافيهات او الكافيتريات اللي فتحت بشكل عشوائي مشكله كبيره جدا في احنا عشان نواجه المشكله دي احنا فعلا خط- بنخطط دلوقتي اللي نعمل اسواق لل... لل... لل... للناس اللي هم ال- العشوائيات دي كلها بحيث ان احنا نجيب كل الباعة جايين نحطهم فيها وفعلا ابتدينا طرحنا مشروع وابتدينا ننفذه وان شاء الله يعني يخلص في خلال ست اشهر ان شاء الله مم.
فده هيلم كل الباعة الجائلين اللي كانوا عاملين زحمه في المنطقه العاشر وخصوصا في منطقه الاردنيه هم دول اللي و- فهننقلهم آه، ومنطقه قريبه منهم مش بعيده عنهم يعني بحيث برضو ان احنا ما ننقلهمش في اخر الدنيا زي ما زي ما كده يعني في حته بعيده ولا بتاع لكن بننقلهم في حته مكان قريب وفي حاجه منظمه وسوق بشكل حضاري وبحاجه كويسه ان شاء الله طب هتعمل ايه في الناس اللي فتحوا محلات دي مشكله بقى اللي مش- فتحوا محلات دول يعني- بنحصرهم آه، دلوقتي هتعمل ودول معاهم بقى إيه؟ هتيجي الواحد ده اصلا خالف القانون يا ريته بقى ايه يعني عطل ال- المجتمع ان هو عمل كشك ولا عمل بتاع لا ده ده فتح شقه فتحها محل ده ده يعني هتجيبه تقول له خ- لا ده احنا بناخد ما ضد الاجراءات القانونيه بنعمل له ما بنعمل بنعمل له مخالفه وبعد كده بنعمل له محضر غلق وبناخد ضده اجراءات قانونيه ب- ب- ب- بقضيه و و- وكل- يعني حضرتك حصرت ال- ال- اه حصرين التحويلات التجاريه دي اه حصر حص- حملنا الحصر وخلصناه وهل اتخذت الاجراء القانوني إن رفعت قضيه على الناس ديت آه خ- تأييد ب- مجلس بناخد الشعب؟
الاجراءات يعني احنا خلصنا الحصر خلاص فعلا يعني بنبتدي ناخد الاجراءات القانونيه طب خلاص الحملات اللي حضرتك ما بتنزلش على الحدائق العامه الموجوده في العاشر والارصفه لرفع هذه الاشغالات يعني اين شرطه التعمير واين اداره الامن بال- بجهاز مدينه العاشر رغم ان جهاز العاشر من الاجهزه الضخمه جدا يعني الحملات يعني ج- احنا جربنا الحملات ما احنا دلوقتي في برضو يعني مش عايزين نسير المواطنين احنا ب ب مش عايزين ننزل نعمل حملات الا لما نكون جهزنا السوق اللي هو ال- اللي احنا بنعمله الجديد ده نج- وننقل الناس عشان ما- ما- الناس هن- هنعمل حملات وهنشيلهم وهيرجعوا تاني فاحنا ب- عايزين ننتهي من السوق الأو- الاول وبعد كده نرجع نشيل ننقل الناس هناك وبعد كده نبتدي بقى يبقى في حملات في كل مكان طيب نيجي بقى لجهاز الشيخ زايد جهاز الشيخ زايد ده انا بعتبره ان هو يعني ايه سكرة الاجهزه ربنا يبارك لك يا رب.
جهاز يعتبر مثالي من الدرجه الاولى ما فيهوش منطقه صناعيه مفيش مناطق صناعيه آه، محاط بكتله خضراء سواء كان الحزام الاخضر ل 6 اكتوبر سواء كان طريق مصر اسكندريه الصحراوي نعم.
فجهاز يعني يعتبر جهاز يعني آه، جهاز مثالي للسكنة للإنسان ولكن الجهاز حضرتك آه، حصل فيه برضه الفترة الأخيرة حصل فيه آه، إن الناس الخارجة عن القانون استولت على بعض الأرصفة خاصة في منطقة إسكان ال- إسكان والتعمير أو عمارة اسمها إسكان والتعمير أو موقف الأتوبيس اللي هناك حصل آه، باع جائلين بقوا كتير جدا لدرجة إن بقى في فلاحين بييجوا يفرشوا في الأرض هي دي طبعا ظاهرة يعني اتوجدت في الفترة الأخيرة بس ودي طبعا يمكن يعني انت لو سألت النهاردة وسألت امبارح الحملات اللي اتقام- قامت واتشالت الكلام ده هو كل فترة بنجيب شرطة تعمير مع الأمن مع المرافق ومع الجهاز وبمعدات الجهاز وبنشيل الكلام ده يمكن في كان في في حملة النهاردة يمكن لو سألت كميات إزالة كانت كبيرة من بقى كلها بقى متجولين يعني مش يعني ليه الشيء زي كلها 8000 فدانة فان تقريبا آه لا هي 10300 فدان اه يعني 11000 11,000.
هم مين الشروق ال 12 باين ولا آه، وفي حاجة فيهم 8000 فدانة لا، الشروق للشيخ زايد الشيخ زايد 10800 فدان مم. برضه صغير يعني هو طبعا صغير لان ما كو- لا- ما لهاش امتداد اه بالظبط محصورة محصوره هي طريق مصر اسكندريه الصحراوي مم.
والح- ال- وده خلي فيه سيطرة أكتر تخلي فيه سيطره اكتر هو هي هي الباقي المتجولين هي آه، سلوكيات بعض الافراد بقوا في في- في مناطق تجمع افراد زي مثلا المستشفى العام مم.
المستشفى العام نتيجه ت- يعني تردد الناس فيها كتير فبدا يب- يوجد فيها باع متجولين واقفين قدام ال- ال- البتاع فده كل فتره على طول بتلاقي فيه حملات يمكن والله حضرتك النهارده كان في حمله امبارح كان في حمله للباع المتجولين بالذات ويعتبر مدينه الشيخ زايد آه، من المناطق اللي متوفر فيها حتى ال- المحلات التجاريه فيها سناتر كتيره موجوده بتغطي احتياجات ال- ال- احتياجات المواطنين مم. لكن في ناس في الشيخ زايد عملت أكشاك عشوائية لا لا لا لا في منطقة ال- المنطقة اللي عندنا في الأتوبيس حصل إن في أكشاك تم بنائها عشوائي أكشاك خشب حضرتك اي حاجه موجوده بتظهر بتتشال فورا بسرعه مم.
ولو في اي حاجه موجوده انا احنا م- في متابعه واعتقد إن- يعني بس المعلومه اللي انت بتقول حضرتك أ- أ- نتوثق منها بس شويه مم.
لان اعتقد ان ده, ده فيه متابعه دوريه عند مقر شركة المية بالذات ها ده سوق اللي مش سوق مش أيوة.
أيوة. سوق العبد أيوه هو ده اللي سوق العبد اللي موجود وده ما سوق متواجد واي مت- اي تجاوز في المنطقه بنبدا نحاول ن- ن- بنشيل طيب بتعمل ايه بالنسبة للجزئية الأمنية خاصة إن أنت عندك مداخل ومخارج مرعبة عاملة زي العاشر زي طريق بلبس العاشر مثلا كده أنت عندك ال- ال- ال- المداخل آه، ال- اللي موجودة عند هايبر الشارع دوت اللي فيه الربوة نعم تقريبا ده شارع آه، مشكلة شوية لأن آه، ملاصق لكتل آه، خضراء صحراوية أو نعم.
أو أراضي نعم.
مستصلحة نعم. نعم.
وعندك الجزء نعم.
الثاني اللي هو آه، أنا مش حافظ أسماء بس نعم.
الجزء اللي فوق اللي هو من ميدان جهينة يمين ده ما ده, ده, ده طريق وصل الدهشور الشماليه أنا ما أعرفش اسمه اللي إيه.
فيه اربع مداخل اللي ما انت عارف آه، لو- ب- ب- بت- بتعالج المشكلة الأمنية ازاي خاصة إن مداخل ومخارج حضرتك فيها صعوبة شوية إن طبعا هي المداخل الموضوع الامني مم.
بيبقى دور الامن في المدينه بحت الشرطه للشرطه بس بيتعاملوا مع الجهاز
إيه، لا هو دور الامن بيبقى دور امني امن للشرطه اسم الشرطه ودي مم.
فيه فيه على طول يعني اي شيء مشاكل واي شكاوى بتتنقل مباشره لل- للعميد إيه، مأمور الاسم واحنا على طول في تواصل بيننا وبين مأمور الاسم على طول مع ال مع ال معاهم أنت حضرتك شايف إن في تواجد أمني كويس في زايد؟
إيه، يعني لحد ما موجود مم.
لحد ما بس طبعا مش بالصوره المطلوبه اللي هي اللي اللي تعطي امان لكل الناس اللي موجوده مم. هل يعني المداخل والمخارج دي فيها نقاط أمنية؟
لا ما فيهاش نقاط امنيه بس مفيش.
فيها فيها دوريات امنيه مم.
بس نقطه نقطه امنيه متواجده على المدخل تشوف اللي داخل واللي خارج طب ده ده مش موجود موجود في مخطط ود- ود- المستقبلي؟
ودي مخطط مترتب دلوقتي مع كنت مجلس لسه- الامناء مع مجلس الامناء في الاجتماع الاخير كنا بندور على ان احنا ب- فيه في حاجه اسمها اللي هي الكاميرات الامنيه هنحاول بنحاول مشروع دلوقتي بنحاوله ون- ن- بي- بيترتب دلوقتي ودي تكلفته اكتر من 3 مليون جنيه إيه دي يبقى قابلني لو قعد الكاميرات الامنيه بتاع يا حضرتك.
فندم، لا، إن شاء ده انت الله.
عندك المدخل بتاع دهشور ده ده مدخل صعب إن جدا شاء ده كل الله.
الاجرام كله بيجي منه ان شاء الله هو في- بيطلع على مصر جزء ان شاء الصحراوي الله ده في دراسه دلوقتي لكاميرات امنيه هيسرقوا الكاميرات وهيب- م- يعني ده امر يعني مش امر بيخليك على أيوة، يعني- اتفق يعني- معاك يعني ده- يعني عايز اقول لحضرتك ان ده حل يعني ممكن يبقى فيه مشكله لان الحاجات دي تتسرق سهل انها تتسرق لا هو ده ده ده يعني انت بتشوف ايه المتاح تقدر تعمله يعني المتاح ان يكون فيه نقاط امنيه يعني مدينه العبور عملت نقاط امنيه القاهره الجديده إحنا- عملت نقاط اشعاع إحنا- برمضان اكيد آه، دي- احنا فعلا دي- مت- بنعمل دلوقتي سبع نقاط امنيه ده على شيء كل ممتاز.
مداخل المدينه ده- كلها ده ممتاز.
يعني هي, آه، وقررناها هي مع طبعا النقاط مجلس الامنيه الوزراء.
لازم هتتم بيننا وبين الشرطه اسم الشرطه اللي موجود وان يمكن آه، مدينه زايد محكمه بست مداخل تقدر تحط فيهم الست ال- ال- ال- ال- النقاط الامنيه اللي موجوده وده تترم- دي بنرتب دلوقتي مع مجلس الامناء مهم جدا يا باشمهندس يبقى مهم جدا ان شاء الله دي ديت يعني لان ده عشان المواطن حتى لما يجي داخل المدينه ويشوف نقطه امنيه حتى لو فيها يعني اتنين عساكر يعني اتنين عساكر دول مش هيعملوا حاجه بس مجرد ان هو يشوف عنصر ال- آه، رجل الامن ده يشعر بالاطمئنان في حد ذاته يعني هي دي كانت موجوده في مدخل واحد ومدخل اتنين لو انت ده وممكن ن- بنرتب دلوقتي ان تعمل في المداخل مدخل الاثنين ده اللي فيه الهي- هيئه المجتمعات اللي هي مجتمع ومدخل واحد اللي هو هايبر وان اللي هو هايبر وان مم. اه برضه مشكله فيها هايبر وان دي مشكله بتاع تكدس السيارات الناس اللي بتركن خارج ال- خارج ال parking ده برضه مشكله دي آه، طبعا هو ما ب- ما بيركنش الا لما يكون آه، ال parking ملان ما جوه يعني ف...
صدقني الناس انا هقول لك انا السواق بتاعي بيركن بره يعني السواق بتاع- ال parking آه، رقم العربيه اتفضل.
كام عشان اهو قاعد بره اهو عم جميل اهو قاعد بره عايز اقول لحضرتك ان ان آه، طبعا إن- ده بيتم بالتنسيق مع المرور وبرضه يمكن كان آه، فيه بي- بيجي معانا في مجلس الامناء آه، مدير المرور في اكتوبر وزايد ودي برضه توصيات دايما بن- بتكون آه، موجوده هي بس المشكله بتبقى ع- عدد الافراد اللي بيبقى متواجدين في المنطقه دي بيبقى قليل وكس- وكلمنا برضه ال- اداره المرور بتاع الجيزه يكثفوا الاعداد اللي موجوده داخل زايد بالذات يعني لان ما يعني يعني تواجد المرور داخل داخل او دخل رجل المرور داخل المدينه نفسها مش متواجد يعني آه، ودي بيدي فرصه للكو- في كتير قوي من الناس ان هو يمشي في الطريق معاكس يعمل مشاكل في البتاع مم.
فدي برضه بالتنسيق مع الناس بتوع المرور وموجودين معانا في مجلس الامناء وبيتم التنسيق الكلام ده معاهم طيب يعني ننتقل للعشر وهنرجع بعد كده للزراعه والاناره ولسه لا، قدامنا مفيش الشقة مسائل دي.
لا، لا، مفيش بالنسبه للعاشر يا باشمهندس مجدي آه، العاشر آه، معروف ان مداخلها ومخارجها لها امتداد مش زراعي امتداد صحراوي كمان يعني آه، آه، وحضرتك عارف ان الجزئيه دي آه، اي امتداد صحراوي لاي مدينه بيمثل خطوره للعنصر الابرامي بيقدر يجي ويهرب بسهوله جدا عن طريق هذه المدقات او آه، الصحراء بتعالجوا هذه المشكله ازاي المشكله الامنيه في العاشر ان احنا وزعنا النقط الامنيه اللي, اللي انا بقول لك سبع نقط امنيه مم.
آه عملناها بمجلس الامناء وصد عليها السيد النائب الاول رئيس مجلس الاداره اللي هي ان, إن احنا نعمل السبع نقاط الامنيه دي وزعناها على المداخل كلها آه، دلوقتي كمان احنا في م- بنعمل طريق من من من الج- من العاشر يودي على مدينه ابو حماد على طول عشان ن- نخلص من التكدس اللي بيحل- بيحصل في طريق بلبيس الصبح ده تكدس مروري طبعا اه آه.
تكدس مروري مم.
فيعني دي انت عارف ان احد النواب تعرض ل- ل- لسطو مسلح في طريق العاشر بلبيس اه اه آه، يعني ده ده واقع يعني فطبعا موضوع الامن ده عندكم بصراحه يعني لا يعني الحمد لله صعب، دلوقتي صعب، صعب.
ابت- ابتدينا نستعيد وكان عندنا لقاء مع القيادات الامنيه بتاعت محافظه الشرقيه الاسبوع اللي فات ده وبحيث ان احنا برضو بننسق معاهم على كل ال- ال- الاعمال في اسم ثالث هيتعمل يعني احنا عندنا اسمين شرطه في اسم ثالث هيتعمل سبع نقاط امنيه في تواجد هيبقى للظباط والجنود والسيد سيد مدير امن الشرقيه كان ده بيقترح محمد كمال يعني اه كان بيقترح ان هو كمان يرجع الغفر ي- في يعين غفر في مدينه العاشر بحيث ان يبقى في كل المجاورات في اتنين غفر على الاقل يلفوا زي زي عصر- عصر كريت دارك بتاع زمان اي عسكري الدرجه اه فيعني ال- يعني احنا ناقشنا الموضوع ومش سايبينه يعني مم. طب هل اداره الامن بتتفاعل في في يعني او لها دخل في هذه الامور يعني كان زمان الواحد بيلاقي امن الجهاز ده بيمشي بموتوسيكل كده زمان آه، قبل الثوره وكان بيشوف لو في مشكله لو في مخالفه لو في شيء وده ده ده لسه موجود ولا اداره الامن طبعا يعني الاحداث اللي خارجه عن اراده الجميع الاحداث الامنيه خلت هذه الادارات تنكمش شويه وتحس ان في صعوبه احنا بالت- بالتنسيق بين اداره الامن عندنا ومع ومع شرطه التعمير بن- بنقوم بحملات م- م- مشتركه فيعني الحمد لله اي اي احداث او اي في تعديات ولا اي حاجه بنقضي عليها على طول مم. لكن ال- ال- ال- الامن يعني مش مش التعديات الامن اللي هو الامن الطبيعي بتاع آه.
المناطق هل فرد الامن عند حضرتك من اداره الامن بيجوب الشوارع وبيقدر ان هو يشوف لو في مشكله امنيه لو في بتاع يعني بيقدر يرصد هذه ما الاشياء انا بقول لحضرتك احنا بنعمل مش في دوريات مش- تعديات آه، دوريات مشتركه مع ال- مع شرطه التعمير يعني بن- بنعمل بين اداره آه، الامن وشرطه وبين التعمير آه.
شرطه التعمير آه.
طيب وصلتوا في الاناره لايه خاصه الشارع الرئيسيه اللي نرى احنا عندنا ما فيش مشاكل فيها احنا دي بس في, تقريباً.
في عندنا ثلاث مجاورات بس هم دول اللي كان اخر حاجه غيرناهم من اناره ب- بحيث ان احنا نركب كشافات موفره للطاقه فهم دول اللي احنا كنا بس تاخرنا فيهم غيرنا الكشافات بحيث ان اخر مجاورات عندنا اللي هتركب فيها الكشافات الموفره للطاقه دي بحيث ان احنا نمشي مع خطه التر- خطه الترشيد بتاعه الطاقه بتاعه ال- الدوله مم.
وهن وهنستمر بعد كده لكن احنا عندنا ما فيش مشاكل في الاناره في ال- في اي حاجه يعني في الشارع الرئيسيه نسبه الاناره عليها مرتفعه اه مم. دي لا.
مهمه جدا الشارع اه لا لا الرئيسية.
الشوارع الرئيسيه انا بقول لحضرتك اخر ثلاث مجاورات عندنا في آه، اناره دول اللي احنا ب...
طريق طريق طريق اسماعيليه الصحراوي تبعكم
آه، هو بي بي بي- لا يعني ولا هي طرق كمان هيئة طرق كباري اصل في لا مطبين يا على عم ال- طرق.
مطبين انت اكيد عارفهم على الكوبرين اللي في العاشر دول اه بقالهم بتاع 20 سنه المطبين دول يعني ما جاتش مناسبه ان اكلم حد فيهم بس يعني لقيت فرصه يعني المطبين دول ال- الطريق الرئيسي ده مش تبعك اه لا مش تمام غير تشجيرا طبعا بتدفعوا آه، كفاءه آه، تشجيريا آه.
وتجميليا فقط لا آه.
غير. لكن اناره او كده تبع ال- هيئه هي الطرق العمل والكباري الطرق طيب كنا سمعنا ان في ناس سولت على شقق عندكم وكده في ناس فتحت شقق مغلقه وتم الاستيلاء عليها بن بن بن بن على طول اول باول بن كم بنروح حاله فن لا يعني الح- الحصر مش معايا مش معايا دلوقتي لكن في حصل فعلا لكن حصل وبالفعل بنخرجهم يعني بيتعاملوا معاهم اه بنتعامل معاهم على طول مم. لكن الناس دي بتلاقوا لها حاجه بديله ولا بت... بتخرجوهم وما ما... ما... تتركوهم ما اصل احنا بتخرج- احنا احنا شغالين احنا بنعمل مشاريع اسكان يعني عندنا كميه اسكان ب- ب- بتتعمل السنه دي كميه رهيبه جدا يعني
مم.
يعني ف... ف يعني احنا بنحل المشكله للناس كلها ومفيش مشاكل يعني مش هيبقى في مشكله بعد كده يا مساء يا رب اه ان شاء الله ناخد مدام مديحه يعني السلام احنا- عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك يا فندم أهلا بحضرتك آه، أنا بس آه، أنا بنتي حاجزة شقة آه، من حوالي سبع ثمان سنين في الشيخ زايد آه.
تبع الهيئات العمرانية مم.
وبعدين طبعا بيقولوا ده حاجة سي... معرفش يعني بيقولوا ده حاجة سياسية حاجة مش عارفة إيه تبع قطر تبع الشيخ زايد فالعن دلوقتي بقول لها مثلا يا تاخدي شقة تانية في حتة تانية يا اما تدفعي فلوس وتكملي انت البتاع فم- ففي حالة لخبطة وما احنا مش عارفين في ايه بالظبط الموضوع لا انا مش فاهم يا حاجه مديحه يعني ايه آه، آه، حاجه سياسيه ولا مش فاهم يعني, يعني إيه؟
بيقولوا تبع الشيخ زايد عشان الشيخ زايد كان بيبعت آه، فلوس برضه على تبع برضه ما احنا سمعنا على تبع كان كان تبع كان بيبعت فلوس علشان خاطر ال- المباني دي بتتعمل ده من حوالي كان قبل الثورة والفلوس دي مش عارفة راحت فين طب انا عايزين نسال هي بنتك قدمت في مشروع ايه ولا قدمت في اللي قرعه هو ولا تبع الهيئات العمرانية ه- ايوه آه، هل يعني قدمت بناء على اعلان في جران ولا كتبت طلب وراحت قدمته في الجهاز ولا راحت كتبت طلب وقدمت وخدت آه، رقم ال- رقم ال- الدور بتاعها ورقم العمارة وكل حاجة فبقول له دلوقتي ودفعت العمارة فلوس؟
دي واقفة دلوقتي كده دفعت فلوس يا معمول حاجه مش مشطبة وحاجات زي يا كده حاجه دفعت فلوس اه دفعت دفعت كام دفعت حوالي 25000 ومعاها الوصولات هو بس يا ريت تحدد بس المشروع اللي حجزت فيه ايه هل هو مشروع قومي او هو ممكن بس يا مشروع حاجه بعد اذنك آه، آه، آه، تسيبي تليفونك في كنترول بحيث ان مكتب الباشمهندس ابراهيم يكلمك بكره نعم.
وياخد منك البيانات بوضوح لا تكوني يعني تعرضتي لحاله نصب او شيء فيا ريت بس كنترول يا جماعه ياخدوا تليفون الحاجه مديحه نديه للباشمهندس ابراهيم ويا ريت يكلموها يا شوف، باشمهندس هو بس تعرف لازم تعرف ال- ال- المشروع اللي حجزت منه هل هو مشروع تبع القومي وانا اول مره المشروع- اسمع عن المشروع فيه 25000 جنيه بالدفع المش... لا هو طبعا ما فيش حاجه بالشكل ده مفيش، آه، لا.
مفيش أول حاجه مرة أسمع بالشكل عنه.
ده هو المشروع أنا عارف الوحيد اللي هو الاسكان اللي هو الإسكان خمسة، القومي آه.
5000 اه الاسكان القومي ودي اتعمل جزء منه هو كان في مجموعه حاجزه من الشيخ زايد ل- في مدينه الشيخ زايد في جزء اتنفذ وكمان لان ما فيش ارض موجوده في الشيخ زايد اتنقل لاكتوبر وفيه آه، م- مساحه اللي هي 200 فدان اسكان قومي في منطقه 6 اكتوبر دلوقتي للحاج للباقي لباقي الحاجزين بتاع الشيخ زايد ضمن المشروع القومي الاسكان اللي هو من 2007 بس في حاجه فيها حاجه 20000 اللي هي آه، الحاجات بتاعت بنك الاسكان والتعمير اللي هي آه، بدر الدين والحاجات دي ما انا بقول لحضرتك لازم تقول بس مالهاش المشروع علاقه بالجهاز ما انا بقول لحضرتك انا لازم تقول المشروع اللي تحدد المنطقه والمشروع اللي هي هي- العين.
لا اما تسيبي تليفونك يا حاجه أنا طبعا هي زمانها راحت او تخلي بنتك تروح تقابل رئيس الجهاز مفيش مشاكل تانية.
ومكتب رئيس الجهاز طبعا مفتوح في اي وقت لاي مواطن فيا ريت تقابل بنتك تروح تقابل رئيس الجهاز وتاخد الاصالات اللي معاها دي لان الموضوع آه، فيه لخبطه واحنا نفسنا مش فاهمين الموضوع ده ايه آه، على كده يا باشمهندس ابراهيم الشيخ زايد مش هيبقى فيها توسع عمراني خالص آه، هو في انت اصل انت لو لو انت تشوف حاجة- لو أنا- الخريطة.
لو انا لوحه الخريطه موجوده عندي هنا كده ما اعرفش هت- هتبان ولا لا مم.
ده اهو مح- جايبين اهو بص اهو أيوة.
سوري أيوة. ده محور 26 يوليو اه وده وسط دهشور الشماليه وده طريق مصر اسكندريه الزراعي ازاي للصحراوي الاول مم.
وده حدود المدينه المستطيل ده حدود المدينه اللي هو هو هو مربع اهو بالقرار اللي فوق ده دهشور واللي تحت صحراوي نعم مم.
إيه، انضافت لو بص انضاف جزء بس من الكردون 550 فدان في 2003 قرار وزاري دي بعد كده دي ثوره خضراء ودي من املاك ناس موجوده آه، تحت لا وغير كده انت عندك ال 1600 اقول لك انا عندك الجزء ده دخل في القرار الجمهوري لا هو القرار جمهوره 550 فدان لا، بس هو ده ده لسه لا, لسه لا, لسه.
لا دخل جزء 1650 فدان من هنا وان الجمعيه دي بعتت جواب لوزاره الزراعه قالت لها رافضين دخولنا في القرار الجمهوري هو هو بس ش- مم.
استاذنك ح- هو بس ما فيش قرار- هو ال 550 فدان الجزء ده بتاع ال 550 ده لسه في بيفكر دلوقتي في تفكير دلوقتي يمكن السيد الوزير كمان هو هنا الجزء اللي كان عزيزيه
لا العزيزية هنا بعيد، خالص ها؟
هنا خالص مم.
العزيزية هنا بقى- يعني ال Royal بقى- City ده لو, ال Royal لو City- انت بصيت ده لي ال Royal City ده في اول الشيخ زايد في المدخل الواحد ها؟
شوف حضرتك يعني ديت شوف دي حضرتك اسكندرية الصحراوي.
ده طبعا ده مصر اسكندريه الصحراوي مم.
موجود. ده امت- امتداده هنا وده تقاطع وصل الدهشور العزيزيه وده بعيد خالص بعيد عن العزيزيه مش هنا مم.
خالص هو ده مم.
فهو تبص تلاقي ال- امتداد لزايد يا اما في الثوره الخضراء مم.
ودي لسه دي عايزه يعني نوع من التواصل بين الم- الم- الملاك اللي موجودين هنا اهوت وده طبعا لازم عايزه قرار جمهوري وضم وبتاع وفي ده مم.
بعد كده مفيش ده اكتوبر ده اكتوبر طب انت لو دخلت جزء من الثوره الخضراء دي لو دخلت جزء ده, ده ملكيه خاصه هتدخله ازاي في التوسعات؟
آه، بيحصل نوع من ال- زي ما حصل 550 فدان اللي هنا كده مم.
بيعاد تخطيط المنطقه كلها طبقا للملكيه اللي موجوده مم.
وبيبقى بيتغير النشاط من نشاط زراعي لنشاط آه، هو قرارات الجمهوريه والمشروع آه، انا طرق شرع الاسلاميه دي وقرارات الجمهوريه تحت ده, ده القرار.
القرارات الجمهوريه ده الاضافات اللي هي اللي تمت اللي مم.
هو 550 فدان اللي هو الجزء الاخير اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو ده مم.
550 فدان مم.
آه، ديت حصل ان آه، آه، اتخذت واتعمل مخطط عام للمدينه ديت بس نتيجه ان هي نشاط زراعي هيتحول لنشاط سكني نشاط تجاري لازم في علاوه نتيجه تغيير النشاط مم. على المتر باين 500 جنيه تقريبا حاجه زي كده.
لا هي واصله 1650 فدان آه، 500 1650 طب ما جنيه ده كتير يعني. مم.
إيه، بال- للمدافع والتخطيط يعني التغيير لو التغيير زايد اللي هو أنا- انا هخطط طرق واعملها واخطط ميه واعمله صرف اهو الاسكان واعمله اهو. مم.
ده المشروعات اللي موجوده داخل الحجم الاسكاني اللي موجود في ال- مم.
المدينه والانشطه اللي تمت في المدينه خلال الفتره فهي انا قصدي في ال- امتداد زايد ما فيش غير المنطقه الثوره الخضراء اللي هي الجزء ده هو ده الوحيد اللي دلوقتي اللي مم. وهنا عملوا جزء ده عملوا كافيهات وحاجات ولا لا ديت دي مقفول تماما المداخل بتاعتهم ممنوع اللي يفتح هنا بس ده طبعا بيبقى فيه حاجات مخالفه بت- كل شويه بي- بيتم قفلها وكل شويه في تعمل مدخل انا بدخله من هنا نعم مدخل بدخله من هنا قبل الربع ما هو ده ده مخالف مدق كده.
ده هو مدق مم.
هو مدق اللي عنده ملعب التنس ما هو- هي هو ده مم.
هذا هو ده كده ده طريق معتمد ها هو ده طريق لان فيه مرافق موجوده لان فيه خط صرف رئيسي بتاع المدينه خطوط الصرف الرئيسيه بتاع المدينه هنا في المنطقه دي كده مم.
حتى هو فيها جزء منه اسفلت يعني ظهر الطلب على زايد كتير مع ان العشاء كان عليه طلب كتير ناخد الاستاذ وائل بعد اذنك استاذ اتفضل وائل السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك يا فندم اتفضل ازي حضرتك يا فندم الله يسلمك انا والله يا فندم انا بعمل مشروع صغير كده في مدينة زايد اه تمام اتفضل وانا سمعت ان هي مدينة عمرانية وال- وال- وال- وال- والنشاط بتاعي اللي انا بعمله دوت يعني خاص بالعمران اه تمام ايه هو النشاط ده آه، ما- ادوات صحية يا فندم سيراميك وادوات صحية اه فكريم المدينة محتاجة حاجة زي ده ايه المدينة محتاجة محتاجة لحاجة اه زي كده.
المدينه محتاجه لهذا النشاط يعني تمام كده يا فندم اه انا أنا تعبت جدا جدا جدا عشان اجيب محل في زايد الايجارات اولا مرتفعه جدا اه جدا لابعد الحدود يعني درجه لا تتخيلها اه ما ما اعرفش اه تمام كده فانا بس بناشد بحاجه انا نفسي نفسي في حته ارض انا اخدها و- واعملها مثلا مخزن اعملها مستودع او او او اخد محل من المحلات اللي مقفوله كتير في زايد في ناس كتير واخده محلات وقافلاها
امم ف- فانا انا هعمل ايه؟ انا قول لي يعني حضرتك دلني انا اعمل ايه؟ اروح لمين واعمل ايه واقدم ايه؟ وانا بعمل خدمه انا بعمل خدمه يعني معلش لل- لل- للبلد للمستهلك في البلد طيب المهندس المهندس ابراهيم يرد عليك يا أستاذ وائل في هذا الامر و...
و و انا عارف ان الموضوع وائل معقد لا، مش انت موضوع رد هو- عليه.
هو طبعاً موضوع موضوع البيع والشراء ده مرتبط بضوابط معينه اللي مش اي وقت بت... ب- البيع ومش و... البيع بيتم بموجب مزادات بتبقى موجوده في في المدينه آه، مجموعه محلات هتنزل قريب ان شاء الله كويس خبر كويس يا ان شاء باشمهندس وائل الله أهو.
في في أستاذ مجموعه وائل.
محلات موجوده فممكن اي حد يتقدم لها واي نشاط ضمن الانشطه اللي هي بس ممكن المشكله ان هي مزايدات ها ده مزاد ده اصلا انت مرتبط بقانون 89 انت لازم انت عايز تغير لائحه بقى وغير قانون عشان بتعدي 89 بس ما انا انا ده اللي بي- مم.
بيتنفذ.
وبيعتمد في مجلس الشورى مجلس وزراء الرفع ان شاء الله وبيعتمد في مجلس ان شاء الشورى الله ما اسلوبنا أتمنى سليم.
آه لا لا هي- لا هيدي بس دفعة المشكله للتنمية.
هيروح لمين ولا مين يعني صحيح.
موضوع وائل طب طيب احنا هنطلع لفاصل ثم نواصل مع بعضنا في الحوار ده ان شاء فاصل الله
أوسكار تي في شو دائما نقبل التحدي دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل بشرى لكل الناس ودع للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم اي عشب يستخدم في انقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وامن وفعال ألترا سليم كبسولات طبيعية 100% ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآمن اي منتج عشبي لابد انه يخضع لابحاث علميه ودراسات مستفيضه خاصه في انقاص الوزن عشان نوصل لنتائج امنه 100% ألترا سليم أعشاب وكبسولات كورس كامل للتخسيس انقاص الوزن مهم للكبار والصغار ألترا سليم بيساهم في عودة الثقة للنفس وبيعالج الاكتئاب والقلق وبيساهم في علاج التوتر ألترا سليم مهم جدا للمرأة الحامل ألترا سليم انقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة هتخسي يعني هتخسي لأنه ألترا سليم تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل افراز الانسولين من البنكرياس ألترا سليم نتائج مبهرة حقيقة انتصرت على الخيال ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية دول بيحتاجوا ألترا سليم مرضى كتير مفتاح علاجهم هو انقاص الوزن ألترا سليم طبيعي وامن وفعال ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن حقيقة وليست خيال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 052 22 042 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المراد في لبلدك أو لأقرب دولة لك Oscar TV Show دائما لها السبق المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر Moon Face الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع Moon Face انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم Moon Face فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عاوز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور انت كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات 437 أو تليفون رقم 011 خمس اتمنات 156 وجه القمر
السلام عليكم عدنا في حوارنا مع ضيوفنا المهندس مجدي رجب رئيس جهاز مدينة العاشر رمضان والمهندس إبراهيم عبد الرب أبو النصر رئيس جهاز الشيخ زايد احنا عايزين ننتقل بقى إلى العاشر العاشر آه، فيها مواضيع كتيرة ممكن نتكلم فيها آه، عندكم جزء زراعة كبيرة يا باشمهندس فانسي ايوه صح؟
اه هذا الجزء يتبع الحزام الأخضر أم خارج الحزام الأخضر؟
لا ب... يعني احنا لا ده هو عباره عن حوش زراعيه ب... ب... دي 25 فدان تقريبا.
اه اه فده ان شاء الله يعني احنا فعلا بن- بكل في كل فتره بنعلن عن ج- جزء منه بنبتدي نطرحه للناس بتطرحوه ازاي يا فندم؟
بنطرحه ب... ب... كمزادات مزادات بالمظاريف المغلقه امم للحوش الواحد اه للحوش ودي الحوش بيبقى حوالي 7 8 فدان كده يعني اه اه آه، ط- طب طريق بلبيس العاشر ده يتبعكوا ولا ما يتبعكوش؟
بلبيس العاشر مم.
لا ما يتبعناش لا يعني هو ب... ب... برانا مم.
ف ملوش علاقه بيكم ملوش علاقه بينا لا طيب ايه اللي هيدا خطط الموضوع لتطوير المدينه في الفتره الجايه اهم المشاريع اللي انتوا تعملوها لان مدينه العاشر دي مدينه كبيره وفيها مناطق صناعيه ضخمه جدا تمام والشرقيه بتعتبرها ان هي يعني زراعها الاستثمار لا لا وزراعها طبعا لا التنموي طبعا وزراعها وهي تعتبر من كبرى المدن الصناعيه في اه ال- طبعا اه في طبعا نهايه المجتمعات هي واكتوبر اه ف وبرج العرب في كذا مدينه فلا كده احنا كبيرة.
عندنا عندنا مشاريع استثماريه كتيره كبيره كتيره جدا زي إيه يا فندم؟
احنا مثلا عندنا في حديقه القفراوي عندنا دي هنطورها في م- يمكن مستشفى دولي هيتعمل في على طريق مصر اسكندريه الصحراوي اسماعيليه اصلا آه، طريق مصر اسماعيليه الصحراوي زي ال- زي- مركز الطب زي العالمي مركز الطب العالمي.
وزي ال- آه.
المشفى اه تمام مم.
في ك- في مولات كتيره في منطقه تجاريه انتوا وعلى- عملتوا عندكم مول هايبر ده تقريبا هايبر اه مم.
هيتعمل ك- كذا كذا مول حاجة تاني كمان.
اه مم.
تمام ونزلنا وطرحنا فعلا مزاد آه، في في في شهر أربعة و- وفعلا ابت- الناس آه، بز- كان مناسب بالمظاريف المغلقه والناس فعلا ابتدت تخصص لها الموضوع ده. في منطقه عندي قدام زيزينيا على الطريق برضو الصحراوي آه، على الطريق الصحراوي الناحيه الثانيه مم.
قبل الكوبري الاولاني دي منطقه آه، ك- في وراها مطور صناعي انا بالمنطقه اللي ب- اللي في بق- من التطور الصناعي لغايه الطريق دي انا هعمل برضو فيها منطقه بتبقى مطاعم منطقه مطاعم وخدمات وكافيتريات وبتاع وكده مم.
بحيث يبقى زي كانها ريست على الطريق مم. ده بك مطلوب اه مطلوبه زي الرساوي بتاع آه.
الصحراوي الرساوي.
طبعا بنعمل الطريق بتاع ابو حماد ده من جوه ال- العاشر مم.
من جوه المدينه يوصل على طريق رمسيس يوصل على ابو حماد على طول ده هيخفف فين الزحمه خالص من على ال- ال- الطريق بالبيز طبعا احنا ب- م- مطروح عندنا المشروع بتاع القطار الكهربائي اللي هو هيجي من المرج لل- للشروق لل- للعبور للشروق للبدر يخش بعد كده على العاشر ده دوت اللي هو اسمه الدائري الاقليمي لا الطريق غير- غير لا الدائري ده غير الإقليمي.
الطريق الدائري الاقليمي ده ماشي جنب المدينه على طول آه.
ده ده بيتنفذ وان شاء الله ي- يخلص قريب لا في قطار مم.
قطار كهربائي ده اه قطار كهربائي اه ده م- م- مستثمر هياخده ده م- ده طرح خلاص آه، ب- ل- لسه بيطرح يعني هو مم.
طبعا يعني كانت الدراسات بتاعته خدت وقت بس ده بقى شويه مشروع يعني صراحه آه.
يعمل طفره في العاشر آه.
رمضان يعني هو- طفره طفره هو آه، يعني احنا كنا في المرحله الاولانيه منه كانت م- من المرج لغايه العاشر وبعدين برضو احنا اصرينا في ال- في المرحله دي ان احنا ننفذ حاجه من المرج من العاشر لغايه بلبيس على اساس ان كل العماله اللي عندي من بتجيلي بلبيس طبعا.
بتجيلي من الشرقيه مم، بسم.
ويمكن هيمتد لغايه ما يوصل الزقازيق ما شاء الله ده آه.
خبر ممتاز جدا فده يعني انا بعتبر ان ده ثوره آه، لا، آه، ده- مقاطعه عمرانيه لو تم الكلام آه، ده لا، إن شاء الله.
يعني لا، لا، ولم هيتم.
يعطل في شيء ولو التمويل بتاعه لا موجود.
لا ان شاء الله لان المشكله مش تمويلك انت تمويلك تمويل القاهره ال- آه.
اللي هو المرج تمويل المرج آه، العاشر ولا إحنا انت already- بت- بتمول المرحله دي على آه.
حسابك كمان اللي هي بتاعت المرج العاشر لا ده هتبقى مستثمر مستثمر آه.
لا يعني عايز اقول لحضرتك الطرح من خلالك انت آه.
وهو اللي بينفذ خط المرج العاشر اه يعني من حاله خلالك انت آه، آه.
يبقى ضمان انه هيخلص ان شاء الله ان شاء الله لو محافظه القاهره آه.
ما كناش ضمنا طب آه.
تسمح لي ناخد اتصال و- ونكمل مع بعض اتفضل طيب آه، استاذ عم منعم السلام عليكم عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بيك يا فندم اتفضل أنا هاخد منك 30 جنيه حق المكالمه دي يا فندم آه، تحت امر حضرتك آه، هو حضرتك انا بس كنت عايز اعرض انا كنت عايز اعرض عليكم آه، على ال- ال- ال- سياده آه، رئيس جهاز الشيخ زايد وك- وكل رؤساء المدن اتفضل احنا آه، معانا شركه الماني دلوقتي بت- شغاله في الطاقه الشمسيه اه الطاقه الشمسيه كل مكوناتها من المانيا آه، عايزين بس همزه وصل ما بيننا وما بين ال- المدن دي والمصانع اللي فيها يعني احنا آه، اسعارنا حلوه جدا زائد ان يعني مش طبعا مش هقول اسم الشركه عشان ما تبقاش دعايه زائد ان احنا ال- الخبير الأم- الالماني بيجي يركب محطات الكهرباء ديت وركبنا اول محطه في العاشر من رمضان لسه مخلصينها النهارده كويس محطه صغيره كده 10 كيلو فاحنا كنا عايزين بس نتعاون احنا المفروض ال- ال- الطاقه الشمسيه احنا ما بنستغلهاش خالص في مصر فاحنا عايزين الناس تستغل الطاقه الشمسيه على المدى البعيد هي اوفر كتير جدا طبعا دي طاقه بديله وطاقه متجدده فانا يعني لو حد يقدر يقابلنا لا يعني لو حد يقدر يقابلنا يعني نقعد نفهمه حتى الموضوع او نقعد نعرض عليه يعني لو حد قال لك هيدفع لك ال 30 جنيه ولا المستثمر اللي معاك اللي هيدفعهم لا لا هو اللي هيدفعه طيب حضرتك
يجي المكتب اه تسيب تليفونك آه، في الكنترول نديه للباشمهندس ابراهيم والباشمهندس مجدي والاخوه ياخدوا تليفون حضرتك وزي ما بقول لك الباشمهندس ابراهيم آه، بيقول لك مكتبه مفتوح لو تروح له وتشرفه اي وقت وطبعا المهندس طبعاً، لا مجدي تحت أمر و- والعاشر طبعاً.
طبعا آه، آه، مهمه جدا اه طبعا لان آه، زي ما انت بتقول بدات باول محطه في العاشر وعندك منطقه صناعيه ضخمه جدا جدا واعتقد ان ده هيكون مكان تسويق ليك كبير جدا ان انت تبيع لمصانع العاشر ده هتحقق مكاسب كويسه جدا وانا معجب جدا ب- بانك ده عملت مداخله معانا معجب جدا بنشاطك ان انت تسوق منتجك وربنا عز وجل يعينك ويرزقك اه طب عبد الرحمن يا جماعه سلام عليكم وعليكم السلام استاذ عبد الرحمن سلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اتفضل يا فندم المهندس ابراهيم معايا آه، المهندس ابراهيم هيكون مع حضرتك اتفضل اتفضل اه حضرتك انا عندي قطعه ارض في دمياط الجديده
قطعه ارض فين في دمياط الجديده سحبوها مني اه التراخيص بتاعتها انتهت آه، في طب يا يا- يا يا استاذ عبد الرحمن نعم احنا عندنا الشيخ زايد والعاشر ما معناش رئيس جهاز دمياط دمياط الجديده دمياط الجديده طب حضرتك بس قول مشكلتك ايه طيب عندي قطعه ارض ما- سحبوها مني لان التراخيص بتاعتها انتهت وانا كنت يعني كان عندي ظروف ق- يعني قاسيه جدا ف... فانا عايزه بس يمدلوا لي بس فتره بس أ- اعمل الاساسات واشتغل ممكن هو يروح يقدم تظلم في هيئة المجتمعات طب حضرتك المهندس ابراهيم آه، آه، اتفضل خلينا نقول ممكن يروح يقدم تظلم في هيئة المجتمعات العمرانية عملت تظلم عملت تظلم بقاله شهر ونص وما وما فيش فايده برضه لا لا هم بيبتوا فيه بلجان موجودة بتوقيتات معينة ويبتوا في التظلم بتاع حضرتك أنت ده- ويردوا على حضرتك دفعت فلوس الارض دي اه خالصه مش كامله بيقول هتروح منك لا لا سؤال انت متاخر في اقساط ولا دفعت فلوس لا ما كامله عليش اي فلوس خالص معلكش اي فلوس خالص لا لا ما عليش بس انتهت التراخيص ايه الرخصه بس انتهت الترخيص انتهى طيب ومعاك محضر السلام اه معايا كل حاجه هتطلع على مكتب اللي هو نبيل عباس نائب وزير الاسكان طب انت إيه اكتب اكتب آه، في اي مكان في الشيخ زايد هيئه المجتمعات هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده مكتب ال- مكتب اللي هو نبيل عباس نبيل عباس اه وتكتب تظلم ليه وتكتب ظروفك دي كلها وانا متاكد ان شاء الله بنسبه 100% ان سياده اللي هو نبيل هيوافق لك لان آه، في حالات آه، زيك آه، اتوافق لمثل هذه الحالات وفي ك- تيسيرات كتيره جدا وفي بتنزل تيسيرات كمان بتنزل بتنزل كل في كل فتره بننزلها عشان نيسر على الناس يعني اه وده آه، يا ريت انت تعمل الخطوه دي وان شاء الله آه، يمدوا لك مهله تاني للبناء حد معانا تاني يا جماعه طيب نرجع آه، للعاشر تاني آه، زي ما قلنا ان العاشر مدينه كبيره جدا الراجل بتاع الطاقه الشمسيه ده كويس جدا اه طبعا حاجه يعني عيله ده- آه.
اه هل فعلا في مخططات ل آه، آه، آه، ان انتوا تشوفوا طاقه متجدده وطاقه بديله آه، دوت هيحسن مناخ المدن العمرانيه ثانيا آه، هيكون طاقه ب- بديله عن الطاقه اللي فيها مشاكل دلوقتي تمام هو طبعا في مدينة الشيخ زايد بدأنا مشروع زي ده كده بس المشروع اللي بدأناه استخدامات السخانات الشمسية ودي بتوفر حوالي 30% من استهلاكات طاقة البيوت أو طاقة المنازل يعني ودي بيتعمل بروتوكول بين هيئة المجتمعات العمرانية والمركز القومي لبحوث البناء وفي ضوابط معينة للبروتوكول دوت بحيث بنفعل عملية استخدامات السخانات الشمسية داخل مدينة الشيخ زايد يعني وده طبعا في مواجهة في صعوبات كتيرة بتقابلنا بنحاول مع المركز القومي للبحوث بنشوف بندور على حلول ال- ال- ال- الصعوبات اللي بتبقى موجودة دي وإن شاء الله ده وبنعمل ندوات آه، بن فيه آه، اكتر من جهه بتشتغل في الطاقه الشمسيه السخانات الشمسيه بالذات آه، وبنحاول ان يعني يتعمل دلوقتي كود للمصري كود مصري للسخانات الشمسيه بحيث ان الج- السخان الشمسي لما يجي ما يجي بمواصفات آه، يناسب المناخ المصري اه يناسب المو- بالسعر برضه اللي بنحاول يناسب السوق وفي هيئه برضو قوميه الهيئه العربيه للتصنيع ب- بتعمل الحاجات دي يعني يعني فعلا ابتدت ت- ت- طب تنزل العاشر خد خطوات ايجابيه في ده آه، ت- آه، احنا دلوقتي ب- كنا بنعمل فعلا مؤتمرات عشان ترشيد الطاقه فدي يعني دي اول حاجه مع المصانع كلها والناس كلها مهتمه بالموضوع ده كله وطبعا اي فكر جديد احنا بن- بنرحب بيه وفعلا بنبتدي ناخد ندور على بدائل للطاقه المتجدده وبتاع والكلام ده ليه ما بيبقاش في مبادره شخصيه من الاجهزه نفسها أو لا، إحنا مبادرة- ما- ما أنا بقول لحضرتك.
يعني ليه ليه- ليه مثلا ما, ما يعلنش ان عندنا احنا عندنا 23 جهاز مدينه تقريبا 28 28 ان شاء الله عندنا مثلا 28 جهاز مدينه ليه ما نقولش ان ال 28 منشاه في 28 مدينه هتشتغل بالطاقه الشمسيه اصل كلمه الطاقه الشمسيه على الاطلاق ديت ما كلمة ما- ما ما يعني اولا هتحدد ال- ال- نوع الاستخدام اللي انت عايز تشتغل فيه يعني هل هي اللي هي ال- الطاقه الشمسيه المولده للتيار الكهربائي ولا ولا, الطاقه الشمسيه اللي هي السخانات.
للسخانات الشمسيه اللي موجوده بالظبط احنا بنقول الم- فهو احنا دي البرانش اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو استخدامات السخانات الشمسيه هو ده اللي بنشتغل عليه دلوقتي واحنا عملنا ندوات كتيره وعملنا شو ده اعلام عمليه اعلاميه وكنا عملنا مؤتمرات داخل المدينه اه، عملنا سواق مش س- تسويق بضاعه لا تسويق ال- ال- ال- الم- ال- ال- المنظومه نفسها اه، لغالبيه الناس في يعني مثلا في المدارس بدانا في عملنا في مراكز الشباب عملنا دعينا ناس خاصه بالسخانات الشمسيه إيه، قدموا العروض بتاعتهم قدموا المنتج بتاعهم ده خلال الفترة اللي فاتت دي كلها في مدينة شيخ زايد يعني طيب وبالنسبه للعاشر لا احنا برضو شغالين في القسم في البرانش ده يعني برضو بنفس الجديه بقول لحضرتك احنا يعني عملنا كذا مؤتمر مع مع المستثمرين بتوع المصانع كلهم على- ل- لترشيد الطاقه مم.
ترشيد الطاقه من ناحيه ان احنا نركب الحاجات الموفره للطاقه و- وان احنا برضو الاستعانه بالطاقه المجدده والمتجدده بتاعت الطاقه وبدات الخطوه دي في الشمسية.
الطرق تقريبا زي ما حضرتك قلت في الاول انتوا بتحولوا من عمليه الاناره الى طاقه شمسيه اه لطاقه شمسيه او طاقه ب- بحيث ان احنا برضو نقلل ال- ال- لمبات موفره م- مع فيوزات بتاع كل الكلام ده بيقلل ال- الطاقه اللي اللي احنا بن- بنستهلكها الكتاب اللي حضرتك ماسكه من اول حلقه ده ده ال- ده جاب برشور عن آه، عن الع- عايز مدينه تروح على منه؟
العاشر لا اتفضل حضرتك لا، لا، ده- ده حضرتك انت ده جايب- برشور عن مدينه العاشر بيتكلم عن مدينه العاشر والفرص اللي فيها و- ومساحتها والنشاطات اللي فيها كلها شايفين احنا اعلانات آه، نازله كتير في العاشر عن الاسكان الاجتماعي والاسكان اه لا في عندنا عندنا مساحه كبيرة- عندنا كم- كميه كبيره نازل يعني الشغل كويس في العاشر يعني ال- عليها طلب قطع اراضي وكاسكان وك يعني فعلا فعلا الامتداد للشرقيه وفي جذبه مجتمع كبير اه العاشر كانت فتره من الفترات يعني كنا بننزل قطع اراضي تبص تلاقي العدد المتقدم اقل اه ما انا كنت آه، لا وكنت آه، بسمع كمان ان حتى في الاسكان ما حدش بيرضى يروح العاشر اقل من اقل من الطلب أيوة.
لكن ابتدينا من من يمكن من اربع خمس سنين الطلب يبقى اكتر يعني انا ب- معايا اتفضل يا اتفضل فندم. الشيخ زايد خارج الكلام للشيخ زايد عليها طلب كتير جدا عليها ده- عليها طلبات كتيرة جدا.
نعم نعم أيوة طبعا يعني بتتوفر فيها صفات السكن الملائم بيني وبينك صراحه اه بي- بعيد بقى عن اي يعني اي تجاوزات او اي حاجه هي, صراحة.
هي آه، صفات السكن الملائم المناسب موجوده يعني اه شوف حتى شوف ما قلت لك عليكم طلب اهو الناس في الكنترول بيقولوا لي ايه من اول المخرج لاصغر واحد بيقول لي اهو شوف بيقولوا ايه عايزين شقق.
بيقولوا عايزين- عايزين سقف ما انت عايزين- عارف اهو مش هيفتحوا لنا شقق في الشيخ زايد اه اه آه، بقول لك مش فاهمين بجد طب آه، رد زايد عليه انت بقى.
زايد واكتوبر بقى هي لا ما طلب فيش فرق كبير ده, يعني ده سؤال من الداخل وليس من الخارج اتفضل في- يعني يعني حضرتك مفيش فرق بين اكتوبر وزايد واكتوبر فيها يعني لا زايد زايد مدينه نموذجيه شبه نموذجيه طبعا يعني ان شاء الله بتكون نموذجيه مم. هل في فعلا آه، طرح جديد هيتم طرحه؟
آه، لا هو زي ما بقول لحضرتك ال- ال- الاراضي في زايد محدوده وغير الارض كلها اتباعت بتاع زايد ما عدا ب- مناطق آه، ديت مثلا بس دي م- مخطط لها تبقى مشروعات ثانيه مختلفه مش يعني مش اسكان لكن يعني.
مش مشروعات صناعيه لان حجم الاسكان حجم الاسكان ال 40% من ال- ال- ال- المدينة.
المدينه اسكان و60% اللي هو تجاري إيه، لا تلا- 16% تجاري 13% طرق 30% مسطحات خضراء ودي مساحات ما تقدرش تتجاوز عنها لان لو تجاوزت عنها هيبقى صفه المدينه نموذجية.
النموذجيه آه، تبقى لكن التوسعات اللي هتعملوها المشروعات هذه المشروعات الجديده ما فيهاش ليه اسكان ولا هي هتبقى مشروعات ايه صناعي ولا يعني هو في المناطق اللي موجوده حضرتك مناطق يا اما مناطق فاضيه ضمن م- م- ضمن م- مخصصات تجاريه موجوده او مناطق ضمن كانت مخصص لها إيه، إيه، حديقه دوليه وما زال الحديقه الدوليه موجوده ضمن المخطط لها وتتعمل حديقه دوليه ليه ده الحديقه الدوليه ما تتعمل بتبقى متنفس للمنطقه كلها لكن ما فيش حاجه ثانيه ما فيش هنا هي ال- يعني فيه 400 فدان اللي هم اتسحبوا من دول لسه مخطط لهم حاجه ثانيه يعني والسحب المستثمرين ما السحب الم- هو المستثمر تنازل عنه طب كويس المفروض دي تعملوها سكن بقى هو معمول فدان آه، فرج دي- ربنا اهو يعني هيجيب لكم فلوس برضه ضمن المخطط اللي موجود اه هيجيب لكم فلوس برضه نيجي للعاشر بالنسبة للعاشر احنا كان عندنا محور التمليك كان كنا بننفذ المشروع القومي للإسكان فكنا ب- عملنا 18000 وحدة سكنية وبعدين مشروع ابن بيتك 16000 قطعة قطعة في في وكل قطعة المفروض انها بتتبني ارضي واثنين واثنين المرافق ايه في ابن بيتك اخبارها إيه؟ عشان بتاع اكتوبر في شويه مشاكل لا احنا عندنا الحمد لله ما يعني ماشي كويس وان شاء الله هنخلص في الف- في الميعاد المحدد اللي هو امتى فين اللي هو يمكن 30 5 يمكن يتاخر مثلا ممكن اسبوع او اسبوعين بس في المجاوره 12 انتوا عندكم مقاولة في عرب الحي- عاملة معاكم شغل كويس في جدا.
الحي ال 12 اه لا، الحي ال 12 لا المقاولين العرب شغالين خاصه كويس.
في تنفيذ شبكه الميه وال اه لكن هو الحي ال 12 بس في الطرق هي دي اللي يمكن تتاخر الطرق كمان أسبوع.
يعني مش حاجة- اه, آه لا مش لكن urgent لا أوي.
لا, لا, لا بكل الميه والصرف وخلص كله مم.
آه، ده مش ابن بيتك س- حوالي 16000 ق- 16000 قطعه دول آه، دول المفروض ان هو كمان يعني 16 دول بي- م- بتبني ثلاث وحدات فيعني بت- بتوفر 48000 تضربهم في واحد تلاتة. مم.
اه عندنا في محور المستثمرين ان احنا بنخصص قطع اراضي للمستثمرين وهم بيبنوا مش تخصيص بقى عشان الناس ما آه.
تفتكرش ان هي لا لا ان انت هتخصص بي- تقول بيبنوا.
بنطرح لا بيبنوا.
بنطرح آه، ب- أي، بنطرح ب- ب- بنطرح.
بالمزايده او آه.
بالنظم المتبعه من اللائحه ده دول هيوفروا 22000 وحده سكنيه لل- للناس برضه وليهم سقف للسعر ما بنسيبش المواطن منه للمستثمر على طول احنا برضه بيبقى الكلام ده ليه س- واضح في الاعلانات اللي آه، بتنزل شقه آه.
60 متر 140 الف جنيه لا لا احنا احنا بقى دي بننفذ بقى حصل- كمان حصل س- الإسكان.
مشروع الاسكان الاجتماعي ده ضمن المليون وحده ال- اللي متخططه بالمشروع بتاع المليون وحده بننفذ 435 عماره آه، ب- بت- بتوفير 8700 وحده سكنيه وفي قطع اراضي للاسكان الاجتماعي دي قطع اراضي بقى احنا ب- هننزل مضرب بيها توفير 43000 قطعه ارض اسكان اجتماعي مساحات مختلفه وتم تخصيصها للمواطنين عن طريق القرعه العلنيه كالاتي القرعه الاولانيه كانت نزل فيها 700 قطعه تم تخصيصها وتسليمها للمواطنين القرعه الثانيه تحتوي على 4171 قطعه وتم تخصيصها وجاري بن- بن- بنخلص الملف بتاعتها عشان نسلمها للمواطنين مم.
خلاص وبن- ب- ف- وب- وب- الموضوع ماشي توسعات.
اه توسعات آه.
مم. انتوا طبعا لكم امتداد ولكم آه، آه، احنا عندنا مدير آه، صحراوي آه، وتجارة.
آه.
طب بقى تعالى بقى للمشكله الكبيره قوي بقى مشكله الجمعيات اللي بتعلن عن المتر مش عارف بكام و آه، لا الجمعيات دي مش عندي ليه اللي هي اللي عندك انت جمعيه مصر الجديده مش عندي خارج قبلية انا حدودي لغايه الطريق الدائري امال ايه الطلقه اللي تبعك ولا الطلاق انا حدود العاشر لغايه الطريق الدائري الاقليمي اللي هو بيتعمل من بعد الطريق الدائري الاقليمي على طول هتبص لها عمارات دي أيوة.
كل, كل ده مش تبعي تبع مين بقى ده م- مش دي مفروض ان هي- مجهول الهويه ولا إيه؟
لا هي دي مفروض ما هو بيقول لك المساحه المنحصره بين جهازي دي الجمعيات الزراعية.
العبور وجهازي العاشر من رمضان تمام يبقى لو دي تبع العبور المفروض ان هي تبع جهاز العبور بس يعني.
طلع عليها قرار جمهوري مهندس كمال بهجات هيمسك فينا لا، لا، دلوقتي لا، لا، أنا بقول لا، لا، لحضرتك لا، أيوة، لا، مهندس كمال لا، بهجات هيزعل هي دلوقتي طبعا كان في ناس واخدين ما دي قبلهم جمعية- هتلاقي اراضي جمعية بداوا الأهلي يعملوا وجمعية مخططات القادسية ليها ومصر يعني الجديدة أيوة، دول أهلي جمعية بقى.
والطلائع وأحمد غرابي كل الجمعيات دي هي اللي بتبيع لسه بتوفق أوضاعها ما- مع جهاز العبور يعني ب- طلع ليها قرار جمهوري ان هي كل ما- الاراضي دي كلها تبع جم- جهاز العبور وبتوفق اوضاعها مع جهاز العبور فالجمعيات دي يعني بتستغل الموضوع ده وبتحاول تبيع باسرع وقت مم.
لكن انا ب- انا بره الموضوع ده ما عندكش اي جمعيات لا انت عندك جمعيه العدليه بس اه العدلية هي بس كانوا قاطعين علينا الط- يعني كان في مشكلة ان احنا بنعدي من بخط مية وعندهم فان شاء الله بنحلها يعني إن- ايه اللي حصل اهو عشان آه، وزير سابق الدكتور ايمن فريد اه صح اه اه دي دي- لا لا لا ب- بس متعاونين يعني ان شاء الله ووصلنا معاهم لاتفاق ان احنا بنعدي خط خط مية من, من آه، خط صرف على اساس ان احنا نس- نصرف الس- المخلفات بتاعت مصانع بعد معالجتها في المصرف بتاع بلبيس بس عايز اقول لك ان الثوره الخضراء دي لما جت الصرف الصحي طلب ارض اتبرعوا اتبرعوا ب 75 متر عرض نعم هو المس- المستفيد اللي انت رخصت ما انا بقول اتبرعوا بيه ما انا بقول لحضرتك اهو مم.
شوف الخط اللي احنا بنتكلم دي خارج الكرتون خالص مم.
المنطقه دي خارج الكرتون خط الصرف الرئيسي خطين اثنين صرف رئيسي موجودين هنا بتوع اتبرعوا بيها للدوله يعني ادي ادي ادي الجمعيات المحترمه بالنسبه للميه والصرف الصحي نعم قول لنا اوضاع الميه عندكم آه، المية بالنسبة للشيخ زايد في محطة مية طاقتها 450 ألف متر مكعب وديت احتياجات مدينة مكتملة بتصل حوالي 180 ألف متر مكعب ففيه طق زيادة كبيرة في المها- في المها- الزيادة ديت أنا حضرتك هنكمل حضرتك الزيادة ديت يعني بالراحة راحة شوية، ما أنا- بالراحة لا لا حضرتك ديت أرقام بالراحة شوية.
لا أنا بقول لك الزيادة دي راحة فين ما أنا أي راحة فين بقى؟
راحة لمدينة تغذية مدينة 6 أكتوبر مدينة 6 أكتوبر بتتغذى جزء من حوالي 260 ألف متر مكعب بتغذى من محطة الشيخ زايد وفي توسعات دلوقتي 125 ألف متر مكعب داخل محطة الشيخ زايد بتع- بتتجرب النهارده اشتغلت امبارح امبارح اشتغلت والنهارده بتشتغل بتاع- شغل ودي 125 ألف متر مكعب رايحين لمحطة رايحين لمدينة 6 أكتوبر لتغذية مناطق ابن بيتك اللي موجودة اللي هي فيها مشاكل دلوقتي طيب ده بالنسبة للمية يعني اه بالنسبة للصرف هنيجي- اه الصرف المدينة كلها شغالة جرافتي بتتجمع على خطوط انحدار مم.
وبترمي في محطة أبو رواش اللي هي محطة المعالجة بتاعة أبو رواش نيجي بقى للعاشر عشان هي بقى العاشر الايه اللي فيها لا قول- مفيش مشكله ميه لا عندك مشكله اللي هو تصريف مياه الصرف اه دي وانت ما هي- دي ما هي- مدي دي ما هي- وانت وانت مدي 4000 هو ده فدان اللي للصرف أنا بشرح الصحي- له.
الصرف الصحي الفشله اللي عارفين يعملوا حاجه واديهم انت بتديهم 4000 فدان عشان يزرعوها بشجر ال- الجوجوبا ده ما- ما- ما- الجوتروفيا اه ج- اه الجوتروفيا.
انت انت طبعا لسه جاي جديد العاشر فلسه لا إيه؟
انا هقول لك آه، اللي اتفضل.
بيتعمل بالظبط الصرف كان فيه مشكله ان احنا ب- بنعمل في برك الاكسده دي على اساس ان احنا بنصرف لغايه ما نعمل حل م- م- مدائم الحل الدائم دلوقتي ان انا بعمل م- آه، مس- آه، مسورتين خ- خطين لغايه مصرف بالبيس آه، كل كل واحد فيهم آه، خ- آه، 1500 مللي يعني آه، متر ونص آه، ده بماسورتين هيس- ياخدوا كل المخلفات دي ويس- بعد معالجتها هتروح تترمي في المصرف بتاع بلبيس ف- فاحنا بنقضي على الموضوع ده خالص هو ده اللي بقول لحضرتك في موضوع العدليه كنا بنمشي بالماسوره من عندهم فعملوا مشكله كده بس بنحلها معاهم يعني الحمد لله مم. لا ما نخرج نكلم لك الدكتور ايمن دلوقتي اه لا ان شاء الله مفيش أي مشكله ان شاء وال الله 4000 اداني مدوهم للصرف الصحي كام فيهم ايه؟ اللي لا، هو كان دول- المفروض يصرفوا فيها آه.
ميه اديك حليت مشكله الميه اه لا لا ان شاء يبقى الله تسترد ارض اه لا طبعا استرداد ده ارضك وممتلكات ما الهيئه ما ارض اه بالظبط اه ما ارض وممتلكات النهار- طبعا النهارده مرتبات نزلت ولا وزيرات نزلت و- والهيئه كلهم مبسوطين يعني النهارده الناس كانوا بيعزفوا سيمفونيه حب للواء نبيل صراحه طبعا اللي هو يعني- يعني, يعني- يعني عمل حاجات في في الفتره القصيره اللي قعدها يعني عمل حاجات حرك في الهيئه حاجات كتير قوي وفي تيسيرات نزلت كتير جدا طبعا بفضل توجيهات سياده الوزير وبتاع والكلام ده كله يعني فعلا اللي شاء الله.
اتعمل في, في خلال السنه اللي فاتت دي كتير بالنسبه هم شغل السنتين اللي آه، عدوا بتوع ال- آه، آه.
بتوع الثوره دول يعني آه.
صراحه شغل كبير طيب بالنسبه للميه ده احنا قلنا للصرف بالنسبه المية للميه أنا ما عنديش مشكلة خالص يا باشا أنا عندي محطة ب ب خم- ب 570 ألف متر مكعب يوم وفي محطة أبار 20 ألف متر مكعب يوم وفي محطة جديدة إحنا بنعملها هتعمل ب 600 ألف- بطاقة 600 ألف متر مكعب يوم مم.
ده بن- جايبين لها خط مية عكرة برضو من ترعة ال- ال- العد- اللي هي بالإسماعيلية وكده مم. الميه العكره دي مهمه جدا اه طبعا فاحنا تم ونفذنا شبكات ميه بطول 1200 كيلومتر وبطول- بتكلفه قدرها 548 مليون جنيه وشبكات ري بطول 93.5 كيلومتر آه، فاحنا ما عندناش مشكله في الميه خالص احنا بندي ميه للشروق والخليج السويس وفيعني احنا وبدر مم.
فاحنا ما عندناش مشكله في الميه خالص يعني لا لكن عندك تعديات على الاراضي بتاعتك لا ما عنديش حسام لطيف لا لا ما عنديش هي يمكن بس في ب- ب- حالة واحدة ودي بن مش عايز اذكر الاسم يعني لا بدون ذكر اسم بس آه.
عندك تعدي اه ما بس بنحلها على قد مساحه 60 60 فدان مش دول باين اللي كان عايز يعملهم سياحي ومش عارف ايه ومشكله كده لا هي شركة آه.
آه. شركة شغالة من زمان في الزراعة مم. 60 فدان اراضي الهيئه بقت آه، يعني ربنا يعينكم بالنسبه للشيخ زايد إيه طبعا عندك اراضي حد يعتدي عليها مفيش تعديات ان شاء الله عندك حد- ده طول مدخل واحد للشيخ زايد تطوير مدخل واحد اللي هو خاصة هايبر اللي هو هايبر اه نعم.
هل هيبقى فيه توسعه خاصه في ان الحته دي بقى فيها موقف عشوائي للميكروباصات بقى فيها آه، زحمه كتير ساعه الذروه زحمه بالليل برضو ففيها مشكله هي- مدخل واحد هي, هي الزحمه كلها بتتمثل في في المواقف العشوائيه اللي بالظبط موجوده في الموقف- اه في مش موقف فدي مع التنسيق مع المرور ودي بنرتب مع بعض تواجد نقطه مرور نقطه مرور بشكل مستمر في يا فندم، المنطقه ده دي النقطه الناحيه الثانيه من الطريق انا انا لا ما هو انا ده- ده هو بقى ال- الموقف كده حضرتك.
والنقطه آه، ما- قدامه تحت ما- الاشاره ما هو حضرتك لازم يكون في حد موجود ده في المدخل ده انا عامل موقف جنب هايبر في الناحيه الثانيه لو انت بصيت في الناحيه الثانيه في منطقه ده ما بيقفلوش يقفوا فيها فهو لازم التعاون مع الامن والشرطه مع ال- مع المرور وال- والشرطه في ان الناس دي ما تقفش كده يعني هو انا عم- عم- معمول لهم موقف في الناحيه الثانيه مم.
ان هم لو سلكوا السلوك الصحيح ما فيش مش هيبقى في عشوائيه في المكان ده بالعكس المدخل لكن هل في آه، خطه لتوسعه هذا المدخل؟
انا مش محتاج بقى- يعني المدخل نفسه مش محتاج توسيع ما لا، المخطط واسع الطريق مم.
واسع المدخل بس مش هو محتاج- مش طبعا العربيات تركن لا.
مش المدخل بقى الفرده اللي داخله الفرده اللي خارجه اللي هو حضرتك هو اللي المدخل فيها هايبر دي هو دي دي المشكله وا- جايه واقعه نتيجه آه، الوقت حضرتك الخط- الموقف اللي اتكلم عليه ده آه.
حضرتك بقى في سياس واقفين ياخدوا اتنين جنيه آه، وبتاع.
ما هي هي المشكله بلاش سلوك بقى.
هي انضباط مع- مجرد الانضباط ما هو- آه، الامور هت- هتبقى كويسه مم. وبالنسبه لحضراتكم عندكم برضه المواقف العشوائيه لعربيات النص نقل دي لا احنا عندنا في موقف آه، موجود already ده اللي بال- بالميكروباصات ومنتشر احنا- العربيات اللي هي واحنا السوزوكي الصغيرة بنعمل, دي بنعمل موقف اقليمي جديد بقى آه، على مساحه كبيره وده بيتخطط اللي من دول بحيث ان يبقى ي- يلم كل الس- الميكروباصات وسو... وعربيات الشرق الدلتا وبتاع والكلام ده كله لكن في عندنا موقف احنا في عندنا يمكن في حته عشوائيه في انت عندكم اللي- إدارة مرور كاملة في- موجودة؟
في, الم... في المرور اه في عندنا اداره مرور في عندنا في الأردنية هي حتة بس الميكروباصات بيقفوا فيها بي- بيعملوا زحمة وبتاع وكده ودي بنحاول نحلها دا- دايما يعني وإن شاء الله برضو بنحاول هنوسع الطريق هناك ويمكن نعمل صينية هناك في المنطقة دي بحيث إن احنا نحل ال- القصة دي مم.
لكن احنا عندنا لكن موقف في حملات بتنزل ب اه آه، واحنا عندنا موقف للعربيات ولسه بنعمل موقف إقليمي تاني كبير لكن ما عندكوش آه، المواقف العشوائيه مش منتشره بشكل كبير لا مش في كده لا مش بشكل كبير يمكن في منطقة واحدة بس مم. بس ده عندك حق في طريق ابو حماد ده هي لا، لان لا.
الطريق بالبيس فعلا ساعه الصبح- الذروه الصبح ده لا الصبح س- شوف حضرتك لا الفترة هو اللي بيقف جاية الصبح لكن هو بعد جاي الظهر والناس جايه الصبح بتبقى زحمه جدا وطبعا اخر النهار بيبقى زحمه جدا مم.
فده ان شاء الله يمكن احنا في في شهر سبعه هيبتدي الطريق آه، هيبتدي الشغل فيه هيخلص في خلال اربع شهور مم. طبعا آه، انا بشكر حضراتكم الله يكرمك.
شكرا جزيلا على وجودكم معانا وعلى تعبكم خاصه مشوار العاشر ده مشوار آه، تقيل شويه لا تحتوي فانا بشكر حضوركم معانا آه، بشكر المهندس مجدي رجب رئيس جهاز مدينه العاشر من رمضان شكرا يا فندم بشكر المهندس ابراهيم عبد الرب ابو النصر رئيس جهاز مدينه الشيخ زايد شكرا ليك يا فندم آه، الساده المشاهدين ما هو الا سؤال متى تنتهي الفوضى كله بيصب في الامن وكله متعلق في الامن جميع مشاكلنا بتيجي في الاخر وتنتهي عند الامن مواقف عشوائيه امن انضباط امن كل حاجه في الامن فمتى يرجع الامن الاسبوع القادم في حلقه جديده من برنامجكم دعوه الحوار كان معكم احمد سمير والسلام عليكم ورحمه الله
الشورى قول وحوار